السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وهذا عود حميد إلى هذا البرنامج الجديد والذي جعلته تحت عنوان رسالة إلى وجهت في الأسابيع الماضية عدة رسائل وجهت رسالة إلى أخي وحبيبي المدرس ووجهت رسالة إلى أخي الطالب ووجهت رسالة إلى جار العزيز ووجهت رسالة إلى قريب الحبيب وفي هذه الليلة المباركة أوجه عفوا في هذه الدقائق المباركة أوجه رسالة إلى صاحب عمل لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين فما هو هذا الرجل وما هي مهنته قبيل أن أتحدث عن صاحبنا وأبعث له برسالتي أحب أن أبدأ هذه الحلقة بتحية إجلال وتوقير واحترام وتقدير لكل من شارك في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر نحن اليوم في اليوم السادس من أكتوبر لما وافق السادس من أكتوبر العاشر من رمضان في عام 1973 في مثل هذا الوقت كان أخوالنا وأعمامنا وإخواننا وبعض آبائنا يتأهبون لمعركة رهيبة دارت على أرض سيناء أرغم الله فيها أنوف اليهود الذين احتلوا بلادنا ونصرنا الله عز وجل عليهم ومع صيحات الله أكبر تحول خط برليف إلى خط بلوبيف وجاءنا نصر الله عز وجل وأخص بالتحية والذكر والتوقير والدعاء شهداؤنا في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر وجرحانا الذين لقي بعضهم ربنا وبعضهم على قيد الحياة أسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا في حرب العاشر من رمضان وأن يجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يختم لمن بقي منهم على قيد الحياة بالخاتمة الحسنة وأن لا يلقى الله أحد منهم بقي إلى الآن على قيد الحياة إلا وربنا عنه راض اللهم آمين كذا أوجه تحية إجلال وتقدير لكل إخواننا في الدول العربية الذين دعمونا في هذه الحرب بالقوات العسكرية شاركت معنا دول بأعداد من قواتها العسكرية والذين دعمونا بالأموال والذين دعمونا بسلاح البترول وأخص بالذكر الملك فيصل رحمه الله اللهم أعد للمسلمين أمجادهم اللهم وحد بلاد المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك اللهم حرر أرض فلسطين اللهم تقبل شهداءنا في كل المعارك التي خضناها ضد أعداء الإسلام اللهم فرج كرب المكروبين في أرض فلسطين اللهم فرج الحصار عن غزة اللهم تقبل شهداءنا في حرب العاشر من رمضان برحمتك يا رحمن يا رحيم أحبتي في الله لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع صاحب مهنة صاحب عمل لا يخلو منه تقريبا بيت من بيوتنا ألا وهو الموظف عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الموظف تقريبا لا يكاد يخلو بيت من بيوتنا من موظف سواء في قطاع عام أو في قطاع خاص والوظيفة تبدأ من عامل النظافة إلى الوزير كل هؤلاء من الموظفين وعمل الموظف هو تيسير الإجراءات لأصحاب الحقوق دي شغلة الموظف في جملة شغلته أن ييسر على الناس في الإجراءات من أجل أن يحصلوا على حقوقهم ولا تخلو دولة من ملايين من الموظفين في شتى أرجاء الأعمال الحكومية وغير الحكومية وفي شتى الوزارات وفي شتى الهيئات كلامي إلى كل هؤلاء كلامي إلى ملايين يعملون في الوظائف العامة والخاصة حبيبي في الله أخي الموظف هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة أيا كان منصبك وأيا كان مركزك هل شكرت الله على هذه النعمة الله عز وجل الذي أتاح لك الأسباب وهيأ لك الأمور والأحوال فتعلمت ثم حصلت على شهادة ثم حصلت على وظيفة وأنت بنظرة واحدة في المجتمع ترى عشرات الألوف من العاطلين بل أقول مئات الألوف أنت أكرمك الله عز وجل فعلمك ثم حصلت على وظيفة في زمن لا تنال فيه الوظائف إلا بشق الأنفس هل شكرت الله على هذه النعمة؟ ألم تعرف أن الله عز وجل وعد بالزيادة في النعم مع الشكر فقال جل جلاله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اعلم حبيبي في الله أنك مسؤول غدا بين يدي الله عن هذه الوظيفة الوظيفة أمانة أيا كان مركزك وزير محافظ مدير عام مهندس طبيب أي موظف إن شاء الله عامل نظافة هذه الوظائف أمانات وأنت ستسأل عنها بين يدي الله في الآخرة اعلم أخي الموظف أنك موقوف بين يدي ربك غدا ومسؤول عن هذه الوظيفة ماذا عملت فيها وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يقشعر منه الجلد ويقف منه الشعر إن كان في القلب إسلام وإيمان اسمع روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني اديني أي وظيفة أبقى أمير أبقى قائد أبقى قاضي اجعلني على بيت المال أي وظيفة يعني أي مسؤولية ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إنها أمانة وستكون في يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها يبقى أوصيك أخي الموظف أولا بشكر النعمة اثنين أن تعد أجوبة سيسألك ربنا في شأنها بين يديه في عملك يوم القيامة ثالثا أوصيك أخي الموظف أن تعمل بجد وبإخلاص أنا أعرف أنك تقدم الكثير ولا تأخذ إلا القليل أنا أعرف جيدا أن راتبك في الغالب يكفيك لنصف الشهر بالكاد أنا أعرف أن من ورائك مسؤوليات جسيمة وحاجيات عظيمة الزوجة لها طلبات والأولاد لهم حاجيات كل ذلك أنا أعرفه جيدا لكن مع ذلك أوصيك أن تؤدي عملك بجد وبإخلاص ما دمت قد قبلت هذه الوظيفة وأنت تعلم مسبقا أن الراتب كذا وأنه قليل أدي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ما أجبرك أحد على أن تقبل هذه الوظيفة بل أنت سعيت من ورائها وغيرك لهث خلفها وربما جاء بوسائط ما تقولش على قد فلوسهم ده مرتب الحكومة ما بيكفيش لحد يوم عشرة في الشهر لا أنت قبلت أدي عملك بجد وبإخلاص واتق الله واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم وأبشرك إذا أديت عملك بجد وبإخلاص وأديت الأمانة فقد استحققت الأجر وفزت بثواب الآخرة أنا عارف أن كتير من الموظفين في بلدنا على الأقل يستأهلون من زكاة المال أنا لا أبالغ ولا أستخف والله بل أقصد الكلام قصدا عشرات الألوف من الموظفين في بلدنا يستحقون من زكاة المال إيه والله إيه مرتبه كام يعني ألف جنيه ده في موظفين مرتبهم 300 جنيه موظف و200 وكسر و400 وكسر يا أخي هبه أنه بيقبض في الشهر 1000 جنيه وعنده خمس عيال وأمهم وعنده عيل في الجامعة وبنت في الثانوية العامة وولد في الإعدادية واتنين في ابتدائي ها الدروس بكام والكشاكيل والكتب بكام والمجموعات اللي الأولاد بيقهروا عليها قهرا والدروس الخصوصية اللي بيجبروا عليها جبرا بكام والواد لو عيه هيكشف بكام ويجيب دواء بكام وبياكلوا ويشربوا بكام وكيلو الطماطم بقى بعشرة جنيه الله أكبر الله والإيجار بكام والغاز بكام والتليفون بكام والكهرباء بكام أنا عارف إنك بتعاني أنا لامس المعاناة لكن أنت قبلت هذه الوظيفة ما أجبرك عليها أحد يبقى أدي بجد وبإخلاص واتق الله واسمع لو أخلصت النية في عملك وأديت الأمانة أنت لا تتصور كم الحسنات التي ستحصلها يوميا من عملك هذا أنا موظف شغال بخلص إجراءات بدل ختم مش عارف إيه براجع إيه بعمل إيه أيوة بس بأؤدي بإخلاص عندي نية صالحة إيه نيتي؟ أيسر على المسلمين إيه نيتي؟ أجيب الحقوق للمسلمين إيه نيتي؟ أنفع أمتي أنفع بلدي إذا نويت هذه النوايا الصالحة يتحول عملك اللي انت بتقبض عليه راتب إلى عبادة إلى عبادة واسمع إلى هذا الحديث وأبشر اسمع لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستبشر روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة اسمع الجملة الأخيرة دي هتخصك اسمع والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنت شغلتك كموظف تيسر الإجراءات عشان الناس تاخد حقوقها ما تعقدش الناس بلاش تعالى بكرة يا سيد بلاش يبقى المصلحة عندك أنت وتقول الموظف مش موجود أو اطلع له في الدور الثالث لحد ما تزوق اتق الله يمكن واحد صاحب أوراق بتاع معاش ولا عايز ختم هنا عشان يتعالج على نفقة الدولة ولا كذا ولا كذا تقابله كويس وتضحك في وشه وتخلصه بسرعة وتيسر له إجراءاته يدعي لك دعوة تسعد بها دنيا وآخرة مش يمكن واحد من الناس دول يكون صالح عنده دين انت قابلته كويس ويسرت عليه يقول لك روح يا ابن ربنا يكرمك الله يرضى عليك يوم ربنا يرضى عليك فعلا ومش ممكن امرأة عجوز عقدتها في عيشتها وعمالة طالعة من مصلحة لمصلحة وطالعة الدور الخامس ونازلة الدور الأول وراحة جاية وفي إيديك تخلص تدعي عليك دعوة تشقى بها دنيا وآخرة ألا فاتق الله وصيتي الرابعة لك أيها الموظف أوصيك بالرفق أوصيك بالرفق عامل الناس بالراحة بالرفق الله يبارك فيك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل وفي رواية ضبطها بعضهم ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى له يعني عامل الناس زي ما تحب الناس يعاملوك بلاش تتكبر على الناس سعادتك المدير العام سعادتك الموظف اللي الإمضة بتاعتك بترفع وتنزل فتنتفخ علينا وتصعر خدك بلاش الله يرضى عليك اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامل الناس برفق عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فقد روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه انت تحب لما تخلص مصلحة نعمل فيك كده اتق الله في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر على المسلمين آتي الناس ما تحب أن يأتيك به الناس وقد ذم الله سبحانه في قرآنه من يعامل الناس على خلاف ما يحب أن يتعامل معه الناس فقال جل جلاله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ياخدوا حقهم ثالث ومتلت كما يقول العامة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون شوف بقى هم يعاملوا الناس إزاي وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون الله أكبر ياخد حقه كامل لكن ما يديش الناس حقها فيعامل الناس على خلاف ما يحب أن يعامله به الناس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو صحيح قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الحديث ده بيقول لك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فإن لم تفعل فقد ارتكبت حراما اسمع إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات معروف ووأد البنات قتل البنات معروف ومنعا وهات يعني بقى حرم عليكم منعا وهات يعني حرم عليك تاخد حقك كامل وتمنع الناس حقوقهم حرم عليك أن تحب لنفسك ما لا تحبه لإخوانك نعم كذا أوصيك أن تبتسم في وجوه الناس الله يرضى عليك أنا عارف أنك عندك مشاكل أنا عارف إن المدير بتاعك مزهقك وقرفك في عيشتك أنا عارف أنا عارف إنك جاي والواد عايز المجموعة وعايز الزوجة عايزة إيجار الشقة وعندك مشاكل رهيبة أنا عارف أنا عارف إنك جاي متعلق على السبنسة أو جاي متشعبط على باب الأتوبيس وتعبان أنا عارف بس الناس ذنبها إيه؟ بتطلع غلبك على الناس ليه؟ ليه؟ ابتسم في وجوه الناس الله يرضى عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني اتكلم مع الناس بأخلاق الإسلام أيوة حضرتك عايز إيه أيوة يا حاجة اتفضلي آه السلام عليكم ورحمة الله آه إن شاء الله أبشر الموضوع هيخلص إن شاء الله حتى الورق لو مش عندك قول إن شاء الله عند فلان قول أنا من طرف فلان كده يبقى ارفق وعامل الناس بأخلاق الإسلام وعليك أن تهش وتبش في وجوه الناس أن تبتسم في وجوه الناس أن تكلم الناس بالكلم الطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة وقال نبينا إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أحيانا تروح للموظف تسأل عنه مع أنك رايح الساعة عشرة لسه ما جاش لسه ما جاش ليه حضرتك معادك من 8 ل 2 لحد 10 ما جتش ليه طيب يجي عشرة هتخش استنى شوية بيفطر لسه اما يضرب له سندوتشين فول وطعمية ويحبس بكوباية شاي طب كل وحبس تيجي تخش له بقى ها فطرت الحمد لله وشربت الشاي الحمد لله السلام عليكم والله لو تقدر كرمت علينا بعد إذن سعادتك بس أنا عايز الإمضة هنا بس عايز الختم بس في الورقة دي إيه، فيبص لك في الورقة كده آه، مش عندي اطلع فوق لمدام آه، فاطمة مثلا تطلع فوق في الدور الخامس لمدام فاطمة آه، تلاقيها متأخرة أو موجودة بس بتتكلم مع واحدة زميلتها تخش استنى شوية والله يحصل وأنا شفت ده وعاينته تيجي تدخل شوية خليك بره شوية يا ستي انت قاعده على مكتبك الحكومه مش جايبه لك مكتب عشان تعملي فيه وصله رغي مع زميلاتك في العمل احنا جايبين لك كرسي وجايب لك مكتب وبنديكي فلوس الحكومه من اموال الناس عشان تخلصي تيسري مش قاعده هنا في دا في دار الندوه في نادي الجزيره قاعده بتحكي استنى بره شويه ليه ده الوقت ده انت متاجره فيه لخدمه الامه تضيعيه في مصلحة شخصية ازاي اتق الله او تلاقيها بقى بتعمل آه، كروشيه ولا بتغزل مش عارف ايه ولا بتعمل شغاله بالابره ولا جايبه جايبه معاها ال- الخضار بتقمع الباميه وبتقطع الكوسه مهازل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اتقوا الله في امه محمد يا عباد الله اعلموا ان انكم مسؤولون غدا بين يدي الله عز وجل او تخش عليه تلاقيه بيتكلم في التليفون طيب السلام عليكم شش. كلم في التليفون كلم في التليفون ها طيب بعد ما يخلص يرزع السماعه بزهق آه، ايه يا اخي مش شايفني بتكلم في التليفون آه، انت ما عندكش ذوق هو يقول لك كده انا ما عنديش ذوق ولا انت ما عندكش ضمير اتق الله في المسلمين يا اخي اتق الله او الراجل بقى الموظف اللي كانوا بيجيبوه زمان في الراديو بتاع تعالى بكره يا سيد اللي يعقدك من عيشتك تروح له يقول لك اه لا تعالى بكره يا سيد فتروح له بعد فتره لسه بعد بكره يا سيد ليه كده ليه كده يسروا على الناس يسر الله عليكم او موظف محترم تقعد قدامه تخلص ورقه يعميك من دخانه يشرب الدخان وينفخ في وشك يسممك يخليك مدخن سلبي تقوم من عنده بالأمراض والبلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وممكن تلاقي وراه يافطة مكتوب فيها ممنوع التدخين بس مش ليه الناس التانية الناس الوحشين إنما هو لأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصيتي الخمسة لك أخي الموظف أدي الأمانة أوصيك بالأمانة اعلم أن الأمانة شأنها عظيم وخطرها جليل عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم والوظيفة أمانة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ووصف أهل الإيمان بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قال ابن كثير وهذه صفات المؤمنين الكمل إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين فكان من جملة وصفه لهم وإذا اؤتمنا خان أد الأمانة أد الأمانة إلى من ائتمنك هكذا قال النبي ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عارفين يا مسلمين أول حاجة هتضيع من دين الإسلام إيه أول شيء هتفرط فيه أمة الإسلام إيه؟ الأمانة اسمع روى الخرائطي في مكارم الأخلاق والحديث صحيح صححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة الأمانة أنت يا موظف مؤتمن أدي الأمانة أدي الأمانة إزاي واحد بأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب ممكن تلاقي واحد غيره أنجح منه أذكى منه أفلح منه وجايب تقدير في الكلية أعلى منه وعنده خبرة أكتر منه ومع ذلك إذا تقدم لوظيفة يرفضوه ويجيبوا ابن فلان بيك أو ابن أخت المديرة فلانة أو قريب مدام فلانة أو قريب فلان بيك اتقوا الله اتقوا الله هذه خيانة للأمانة هذه ليست أمانة كذا آه انك تقبل الرشوة ودي مصيبة عظيمة جدا جدا جدا انك تقبل الرشوة النهاردة مع الأسف ساد بين المصريين جمل وعبارات كلها ترسخ أن الرشوة أساس عشان تعرف تخلص أي إجراء يقول لك الجنيه غلب الكرنيه هذا كلام يدور على ألسنة الناس يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز يقول لك فلوسك أبوسك خلص فتح مخك شخشخ جيبك فلوسك عبارات مع الأسف يعني بقت مشهورة جدا عشان تخلص إجراء لازم تدفع يسموها بقى هدية يسموها محبة يسموها إكرامية كل هذه خيانة للأمانة كل هذا كسب حرام كل هذه رشوة والنهاردة في رشاوة آسف في التعبير رشاوة جنسية ما أصل ال اللي مطموع فيه كبير ما ينفعش ألف أو اتنين أو عشرة حتى في بعض الموظفين ونقرأ عن فضائح بعض الموظفين الكبار ولا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا حرام يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الراشي والمرتشي والرائش الوسيط اللي بيخلص ده كلهم كسبهم حرام وكلهم في النار أدي الأمانة لا تقبل مليم من الرشوة فإن أول ما سينتم منك غدا بطنك اتق الله روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام هيجي على الناس زمان الواحد ما يسألش ما بيدورش كسبه ده حرام ولا حلال مش فارقة معاه المهم انه يرص الفلوس على بعض عشان يجيب سيارة بسرعة وعشان يعمل له يجيب شقة تمليك بسرعة وعشان يقب على وش المجتمع بقى ها فيفتح الدرج يقول لك دي محبة يحاول يخادع نفسه وهو في قرارة نفسه يعلم أنه نصاب أنه دجال أنه لص أنه يأكل أموال الأمة بالباطل كن أمينا أيها الموظف اوعى تقول لي ما أصلي بعمل كده عشان هأكل عيالي منين ما هو مرتبهم ما يجيبش حاجة لا ما حدش جبرك على الشغلة دي مرتبها مش عاجبك سيبها يا أخي اشتغل وظيفة تانية يا أخي اعلم أن القليل الحلال يبارك ربنا فيه وأن الحرام الكثير يمحق الله به البركة يا عبد الله لا تكن كالذي قال فيه الشاعر جمع الحرام على الحلال ليكثره أخذ الحرام الحلال فبعثره ممكن تعمل ثروة من الحرام بس ربنا يبعت لك معاها فيروس يدمر لك الكبد يبعت لك معاها سرطان يبعت لك معاها فشل كلوي يبعت لك معاها بؤس ونكد وغم وضنك وجحيم اتق الله كن أمينا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم يعني ابن اللتبية قال هذا لكم وهذا أهدي لي جمع الصدقات بالتمام والكمال قال أدي الفلوس اهي بتاعت الصدقة والباقي ده بقى هدية لي إكرامية محبة هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي وفي رواية ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا كن أمينا لا تقبل الرشوة ولا تخادع نفسك معنا اتصال السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك فضل الشيخ مسعد أهلا وسهلا جزاك الله كل خير وبارك في علمك وإياك.
جزاك الله وإياك آه، من فضلك آه، بالنسبة للموضوع اللي بتكلم فيه ال- ال- بتاع المعظ- الموظفين دلوقتي أنا رحت مصلحة مم.
ولازم عارف إن الشخص اللي قدامي ده لازم ليه لما ياخد الفلوس عشان يقدر المصلحة دي ليه لما هيقدر المصلحة آه ده هيكون عليه وزر أنا ولا هو اللي وزر هو حاضر اسمع الجواب بارك الله فيك جزاك الله كل خير يا شيخ وجزاك آه اتصال آخر يا شباب السلام عليكم طيب أخويا بيقول لي في مصلحة رايح أخصل- أخ- أخلصها الموظف كده بيقول لي ادفع أو آه، كل شوية يرمي الورق في وشي تعالى بكرة يا سيد تعالى بكرة يا سيد قام الراجل ساعي اللي اللي في المصلحة قال لي يا عم تخلص نفسك فتح جيبك يا أخي يعني فتح مخك ويعني آه، انجز قلت له يعني ايه قال لي هات 50 جنيه واخلص لك كده كده طيب هل هذه رشوة اسمع إذا كان الموظف ده منعك من حقك ولن يعطيك حقك إلا إذا أخذ هذا المال فهو مرتشي وإنت غير مرتشي فإذا كنت مضطر وما تقدرش تؤجل هذه المصلحة وحاولت مرة ومرة ومرة هو أبدا لازم ياخد عشان يخلص يبقى هو اللي مرتشي وإنت مش راشي وعلى كل حال إذا فعلت فافعل وأنت متألم وعلى كل حال استغفر ربك عز وجل واعلم أنه يأكل سحت وأنه مرتشي يأكل حراما نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم
شيخ مسعد نعم تفضل
السلام عليكم شيخ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احبك في الله يا شيخ الله يحبك ويرضى عليك أه، اسالك سؤال يا شيخ انا شغال شغال اسطى شغال ايه شغال شغال مع يعني اسطى وسباك كويس
بروح بروح محلات ماشي ماشي بجيب منها بضاعه يعني مثلا آه.
لصاحب الحوش مثلا صاحب المحل صاحب ال- البيت نعم.
اللي اشتغل فيه مم.
معايا يا شيخ معاك سمعك
ماشي يا شيخ فصاحب المحل ممكن مثلا يقول لي يعني ممكن اجيب بضاعه اجيب له مثلا بضاعه آه، بيت وبضاعه بيت تاني كده يقول لي مثلا تاخد بضاعه مثلا ايه حاجه اشتغل بيها الشغل يعني مثلا ماكينه للدفيار مثلا صاروخ ابص بيه مثلا حاجه زي كده هل هذا حلال وممكن صاحب الحوش يعرف صاحب البيت يعرف وممكن ما يعرفش يعني واحدة واحدة هي عليك.
اصلا ممكن انا اسمعني.
بمشي بقول لصاحب الحوش اسمعني انا بارك الله مثلا اجيب فيك.
حاجه يا اشتغل حبيبي بيها الاستعمال للشغل بس مش أكتر.
يا, يا حبيبي اسمعني يعني انت صاحب الحوش ده صاحب البيت بيقول لك اشتري لي بضاعة عشان توضب له البيت جميل سمعني السماع معك يا سيدي طيب صاحب المحل بيديك ايه بقى
بيديني مثلا ماكينه للشغل حي اشتغل بيها ليك خالص يعني ها من هدية غير فلوس من غير فلوس على حسب الوضاعه اللي انا بجيبها عنده طيب اسمع الجواب بارك الله فيك انا راجل نقاش راجل سباك راجل نجار ايا كانت مهنتي جاي اوضب شقه قلت لصاحب الشقه انا عايز بضاعه كذا وكذا وكذا قال لي اتفضل 1000 جنيه ثمن البضاعه رحت هناك اجيب البضاعه فالراجل اداني آه، آه، صاحب المحل اداني آه، مكنه ببلاش عشان باجي اشتري منه بالذات بنفعه فاداني انت رايح تشتري لصاحب الشقه مش تشتري لنفسك انت رايح تشتري لصاحب الشقة مش تشتري لنفسك لو انت بتشتري البضاعة من مالك وتخلص شغلك وبعدين تحاسب صاحب الشقة عن الموضوع كله في بعضه مصنعية وتمن بضاعة اللي الراجل يديهولك هذا لك انما انا مديك فلوسي تشتري لي يبقى لا تأخذ شيئا إلا بإذني روح له لصاحب الشقة قول له تصدق الراجل صاحب المحل طيب جدا اداني البضاعة أرخص من بره ومع ذلك اداني كمان مكنة هدية ليا أنا ظني إن أي واحد مسلم هتقول له هذا الكلام هقول لك هي لك بارك الله لك فيها بس خلص نفسك وأنت في الدنيا والله أعلى وأعلم معنا اتصال يا إخواني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا شيخ مسعد وبارك الله في عمرك الله يحييكي ويرضى عليكي
آه بارك اتفضل.
الله فيك يا شيخ مسعد والله حضرتك موضوع الحلقه جميل جدا وربنا سبحانه وتعالى يا رب يبارك في عمرك ويوصلك اعلى عليين الله يبارك.
وهو حضرتك انا عندي سؤال في موضوع الحلقه نعم وحضرتك انا اصلا كنت برضو تعبانه وحامل في توأم في الشهر الاخير وكل يوم في المستشفى اطلعي فوق الدور الخامس وانزلي تحت يعني كده ب- يعني هنا خلاص هو كله متوقف على امضى زي حضرتك ما بتقول كده
نعم ال- صاحبة الإمضة دي نفسها مش عايزة تمضي مزاجها كده يعني هي مش عايزة تمضي تمضي على دخول ولادها عشان أنا ولادها قيصرية نعم هي مش عايزة تمضي لي دخول أصلا نعم فهي كل كل أجي أعلق قدامي يقول لي لا، الإمضة تحت اطلعي فوق كله ماشي بس هو حضرتك ال- ال- الدكتورة اللي تحت هي ر- رئيسة مش راضية هي تمضي عايزة بمزاجها هي يعني نعم ففضلت حضرتك كده اسبوع رايح جاي رايح جاي لا بس انا حول مش ولا عارفه قوة إلا في الوقت ده حضرتك الحمد لله ربنا كرمني ورزقني عمر وملك الحمد لله اللهم بارك يا رب لكن حضرتك الواحد يتعامل ازاي في- كخلق اسلامي مع الناس مثلا دي ومثلا تدفع فلوس تخش مثلا برضه في مستشفى امبارح اللي هي الممرضه لو دفعت لها فلوس تدخلني الاول انا طبعا ما عنديش المبدا ده حتى لو حلال نعم.
فمش عارفه حضرتك هو ده ينفع يجوز ولا ايه يعني حاضر.
وربنا يبارك لك وادعي لعمر وملك ان هم يكونوا صالحين أسأل الله والسلام أن عليكم ورحمه الله ينبتهم وبركاته عليه الصلاة والسلام أن ينبتهم نباتا حسنا ما هو كلام حضرتك ده وكلام الأخ الس- السابق بيفكرني بالشيخ كشك الله يرحمه قاله زمان الشيخ كشك ذكر إن واحد قال له الكلام ده في السبعينيات أيام بقى طوابير التموين على الجمعيات فأيام الجمعيات والطوابير تقف طابور عشان تاخد فرخة الحاصل يعني راح يعمل بطاقة التموين فكل ما يودي الورق للموظف يرميه في وشه تعالى بكره يا سيد الورق ناقص الورق كامل وزي الفل قول له تعالى بكره يا سيد الراجل زهق قام واحد قاعد كده يعني عنده خبرة قال له يا راجل فتح مخك قال له يعني اعمل ايه قال له حط جنيه في وسط الورق واديهوله من الشباك كان الجنيه في سنة 70 75 جنيه حط الجنيه في جنيه في وسط الورق واديهوله كده من الشباك فحط الجنيه في وسط الورق وقال قال له مش قلت لك الورق ناقص قال له بس بص بص يعني شوفه تاني كده الله يبارك لك معلش فصاحبنا قال في الورق كده لقى الجنيه مشرف في وسط الورق قال له اه تمام تمام بس انت محتاج مستخرج تاني زي المستخرج اللي حطته لي في الورق يعني عايز جنيه كمان تحطه على الجنيه ده عشان الورق يمشي هذا كسب حرام الناس اللي بتعمل كده ناس بتاكل حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به تجربة حصلت معايا شخصيا كنت بيني وبين إحدى الشركات ط- آه، شركات آه، الإنت- إنتاج الأشرطة الإسلامية تعاقد فالشركة رايح مع مدير الشركة في آه، عشان آه، في الشهر العقاري عشان نسجل التعاقد ده بمجموعة أشرطة بأسمائها وكذا فأول ما دخلنا على الموظفة قالت ورقكم مش عندي روحوا مش عارف ح- حتة تانية في آخر بلاد المسلمين مش عندي يلا روح حتة تانية فقلت له طب يلا نمشي قال لي استنى بس استنى عنده خبرة هو بقى وراح داخل عليها وحاطط 20 جنيه في الورق قال لها بس بص كويس كده بص كويس فبصت في ورقة كده قالت اه ماشي مش تقول كده فبتبص في أسماء الأشرطة اللي أنا هعملها لقيت منهم شريط آه، يعني آه، اسمه آه، المرتشون قالت الله طب ليه كده يا عم الشيخ آه، ليه كده يعني كأنها إيه حسست على البطحة اللي على دماغها معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك ويجعلك يا رب من سعداء الضرايب يا رب والله يا شيخ ربنا يبارك فيك والموضوع اللي حضرتك مثير وما شاء الله عليه ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله يكرمك.
ويرزقك الف- الرضوان من عند ربنا يا يا رب رب، يا يا شيخ رب وإياك.
لو سمحت يا شيخ ممكن قبل ما اقول السؤال اقول الرجاء اتفضلي آه، لو سمحت شيخ استحلفك بالذي رفع السماوات والارض بحق لا اله الا الله بحق قدر الله ان تبلغ الشيخ محمد حسان ان يتصل بي وان شاء الله استحلفك هذا رجاء واسالك عنه امام الله ان تبلغه بس ما عليك ان تبلغه والله يبلغه عني صدق يمين طيب.
والله يبلغه عني انت عليك تبلغه بس والله يبلغه عني صدق يمين وصدقي والله يعلم الصادق نكد طب اسمعي الجو... اسمعي بس ردد على الهوا كده أنا لك علي أبلغ هذا الكلام للشيخ محمود حسان أو آه، أي حد من إخوان الشيخ ويبلغه هم أقرب والشيخ بيشو- بيشوف الشيخ كل يوم فالرسالة هم أقدر على توصيلها مني فأنا أبلغها بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله هات السؤال اتصال انقطع مع الأسف اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حياك الله يا شيخ حياك الله وبياك الله أن نحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك بارك الله في هذه القناة المباركة الذي عرفتنا بالعلماء والشيوخ الل- مثل حضرتك ومثل فضيلة الشيخ محمد حسان اللهم لك الحمد حضرتك آه، سؤال آه، بعيد عن موضوع الحلقة الله يرضى عنك هات طب حضرتك آه، دلوقتي أنا لما باجي أصلي ما بستلذش بطعم العبادة في الصلاة آه.
أكيد هتعود بس إن أنا بصلي على طول مفيش مفيش لذة بالعبادة اللي أنا بحسها نعم ولما باجي اقف قدام قدام ربنا ب- دماغي بتروح في حته تانية كتير يعني ما بقاش يعني د- ببقى ساجد وحاطط وشي في الارض ما فيش ما فيش حاجه في دماغي ان انا واقف قدام قدام ربنا طيب اسمع الجواب طب ماشي بارك الله فيك وأرجو من أختنا اللي اتصلت تعود الاتصال أنا لا أجد لذة في الصلاة هذا يحتاج إلى مجاهدة أحد علماء السلف قال جاهدت نفسي يعني في الصلاة عشرين سنة ووجدت لذتها بعد ذلك إيه، صلي خ- في جماعة احرص على الصلاة في جماعة صلي خلف إمام متقن في صوته نداوة يقرأ القرآن بأحكامه ده كله هيعينك على إن شاء الله على الخشوع في الصلاة وأنا كان لي حلقة في هذه القناة المباركة اسمها كيف نخشع في الصلاة ساعة كاملة أتكلم عن أسباب كثيرة إذا حصلناها نحصل على الخشوع إن شاء الله هاتها من على موقع قناة الرحمة أو من على موقعي باسمي أو موقع فرسان السنة أو شباب إسلامي أو موقع الطريق إلى الله السلام عليكم ورحمة الله تفضل
عليك السلام ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون تفضل عليك السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ مسعد نعم
انا اللي كنت اتصلت بيك يا يا, يا شيخ الفاضل م- من شويه اتصل او الثالث اتصلت اتفضل ماشي يا عم الشيخ سامعني سامعك
انا ال- صاحب ال- صاحب ال- صاحب الشقه او صاحب ال- البيت بيبقى معايا بيبقى معايا في نفس المكان وي...
هو اللي ويسمع بيدفع ويرى ويرضى
يعني بيشوف قدامه بيدفع فلوس بس عشان انا بروح لصاحب المحل يعني ممكن متعاون معاه او محل خلاص.
تاني بتعامل معاه بجيب منه مثلا يعني بيجيب لي زبون يعني حاسس اني اشغل المحل يعني بيشغل المحل طب يمكن اسمع يا ابن الجواب.
الشيخ اسمع فهو الجواب.
بيديني المكنه دي مثلا عشان انا جبت له واحد زبون او جبت له وكل حاجه بتبقى قدام صاحب الزبون صاحب الحي اللي بي... الانسان اللي بياخد الحيه اللي طب حوشه او اسمعني شقته بارك الله عليك أنا قلت لو صاحب العمل صاحب الشقة ده رضي بذلك وأذن في ذلك فكلها حلالا طيبة إن شاء الله الله أعلم اتصال آخر يا إخواني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا شيخ مسعد وجزاك عنا كل خير على ما تقدمه لنا وتفيدنا به والله العظيم آمين إيه كان عندي سؤال خاص بالحلقة إيه يعني المدرسين يا شيخ مسعد اللي هم بيعملوا الدروس طبعا وبيجبروا الطلبة على انهم يدخلوها لو ما دخلوش هيسقطوا او آه.
اي حاجة آه.
فانا في معايا في البيت يعني ثلاثي بنتهم في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي والمجموعه اللي هي المفروض يعني مدعمه بتبقى اقل من الدرس مم.
ب 70 جنيه و 60 جنيه انا سلفتي بتدي لبنتها الفلوس وبتقول لها مش مسامحاها حسبي الله ونعم الوكيل على المدرسه فانا وحضرتك بتتكلم كده يا رب بدعي ربنا والله ان هم يسمعوا عشان يعرفوا ان اهالي ال- الناس ما بتبقاش مسامحه يعني فلعلهم يتعظوا يعني وجزاك عنا كل خير طبعا.
وليها سؤال تاني معلش اتفضل.
إيه يعني عاوز اعرف يا شيخ مسعد انا يعني الحمد لله محجبه لجوزي ومش متبرجه ولا حاجه الحمد لله فانا عاوز اعرف لو انا قصت شعري بس مدرج مش شبيب الرجاله يعني قصير زي الرجاله بس اللي هو بيبقى مدرج هل ده حرام ولا لا وبيوصل لغايه تحت شويه يعني بس مدرج قصير من تحت الشعر لغاية.
وصل هل لحد يجوز فين ولا مغطي لا؟
قفاكي ايه الشعر انت قصرتيه وصل لحد كتفك مثلا
إيه لا لغايه كتفي بس مدرج يعني اصل لا الشعر إشكال.
مدرج اساسا لا يعني إشكال.
فهو اللي تحت خالص مثلا بيبقى لغايه الكتف اللي فوقيه حاجة.
اقل شويه اللي فوقيه اقل شويه عشان اهتم بيه لانه باظ فانا عاملاه كده ولجوزي ما فيش اي حد بيشوفني ابدا خالص يعني فهل يجوز ام لا يجوز؟ هو يجوز مش إن شاء مشبه الله.
بالرجاله لدرجه اسر الرجاله فهل يجوز او لا يجوز؟
الله يرضى عليك يجوز ان شاء الله ده اخر اتصال يا اخواني يجوز ان شاء الله حلال لا باس اما موضوع المدرسين فانا كان ليا حلقه اسمها رساله الى اخي المدرس ارجو انك تخش على النت وتراجعيها ان شاء الله طيب انا قلت اوصي اخي الموظف بالامانه ومن الامانه طب اخر اتصال معلش السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ مسعد الحمد لله بخير حال
والله يا شيخ مسعد انا ابغاك تنصحني لوجه الله أنا ربنا رزقني بالاقامه في مكه ما شاء انا الله مصري ومقيم في مكه هي ومش اللي- عارف مش عارف ايه معايا يا شيخ مسعد الحين اصلي في الحرم اطلع من الحرم ادخن آه، الصلاة أحس إنها تقيلة عليا مم.
وفي موضوع تاني أبغى تتكلم فيه أو تخصص له حلقة مم.
موضوع الكفالة يعني لما الحين أنا بشوف معظم سعود- المصريين يجي يجدد إقامة هنا الأخ ال- الكفيل حقه يقول له أنا عايز 8000 7000 عشان أجدد لك إقامتك غير كده يرجعه مصر مم.
ده الموضوع ده أكيد أنا شايف فيه حرمانية إنه بياخد فلوس مش من حقه نعم
بس طيب بارك بالله الله عليك دلنا على الطريق يا شيخ مسعد عشان أنا تعبان حاضر اسمع الجواب الدخان حرام يا عبد الله أنا لن أقول لك اترك الدخان لأن الدخان بيدمر العافية ومن أعظم الأسباب المفضية للسرطان ولن أقول لك اترك الدخان لأن النفقة فيه تبذير لأنها نفقة في حرام ولن أقول لك اترك الدخان لأنك تؤذي غيرك والنبي قال من ضار مؤمنا فهو ملعون إنما أقول لك اترك الدخان لله عز وجل وتقدر لأن الدخان ما هو إلا تزيين من الشيطان بدليل أنك تمكث 30 يوم بليلة 30 يوم في رمضان من الفجر يعني إلى المغرب شهر كل يوم من الفجر لحد المغرب بلا سيجارة واحدة تدخنها يعني قاعد كل يوم 12 13 ساعة أحيانا بلا سيجارة مش قادر تكمل الباقي استعن بالله ولا تعجز ادعى كج- علبة السجاير تحت الجزمة واستعن بالله ولا تعجز وابتعد عن المدخنين واستبدل أي شيء طيب كل ما تحاول كل فاكهة آه، كل ما يعني شوكولاتة كل كل كذا آه، اشرب كذا مما أحله الله وهتقدر إن شاء الله لو عندك عزم وعندك همة هتقدر إن شاء الله وشيخنا الشيخ حسان كان له مقطع جميل جدا في شأن الدخان يعني بيعيدوه في قناة الرحمة بين الحين والحين وموجود على موقع قناة الرحمة يعني فيه عظة بليغة إن شاء الله أسأل الله أن ينفعك وإياه بها أما موضوع الكفيل اللي يتفق مع الواحد على في العقد على كام هقبضك هناك 5000 ريال أو 1000 دينار أو 1000 مش عارف درهم حسب الدولة اللي رايحها وبعدين يغدر به هناك أو ياخد جواز ويقول له هو كده ويعمل كذا وي- ويستغله ده هذا كأنه رق وعلماؤنا هناك تكلموا في هذه الأمور هناك مظالم كثيرة مترتبة على موضوع ال- الكفيل هذا نعم ولعلنا نبسط الكلام عنه في حينه إن شاء الله أنا بقول لكل موظف كن أمينا أدي عملك بجد وإخلاص ما تقولش على قد فلوسهم اوعى تدخل بيتك جنيه حرام اوعى تأكل عيلك حبة رز من جنيه من الرشوة النبي قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به اتق الله واعلم أن الله يبارك في القليل الحلال ويمحق ويمحق الحرام وإن كثر اتق الله وأدي عملك بأمانة واعلم أن أول ما ينتن منك في قبرك بطنك فلا تدخل جوفك إلا حلالا ومن الأمانة ألا تقدم أحد على غيره بغير وجه حق آه أنا واحد واقف في الطابور قدام الموظف عشان يختم لي الختم هنا جاله واحد بقى قريبه أو واحد من طرف فلان بيك جاب له كارت أو فلان باشا جايب له كارت أو واحد قريب فلان أو واحد آه، اداله فلوس يجيبه تفضل اقعد حاجة ساعة يا ابني فكل لك نفسك يمكن يبقى ناس واقفة عجائز نساء عجائز ورجالة شيوخ ع- كبار في السن وناس مرضى اتق الله اتق الله اسمع إلى ما جاء في ترجمة الطبري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر قال أبو معبد عثمان الدينوري قال حضرت مجلس ابن جرير الطبري وحضر الوزير ابن الفرات وقد سبقه رجل فقال الطبري للرجل ألا تقرأ مجلس العلم الشيخ الإمام الطبري صاحب شيخ المفسرين ده الطبري أه صاحب آه، تاريخ الأمم والملوك صاحب التفسير الكبير الطبري شيخ المفسرين قاعد كده في الحلقة وواحد قاعد الدينوري قاعد والوزير ابن الفرات جه قاعد في درس العلم وواحد جه من عامة الناس من السوقة بس جه قبل الوزير فالطبري بص كده للراجل العادي ده وقال له ألا تقرأ فكأن الرجل استحى وأشار إلى الوزير فقال الطبري إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا بفرات ما هو اسمه ابن الفرات فيعني جابها بلطافة وببلاغة وبمزاح قال له يا ابني إذا كان دورك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات قال ابن حجر وهذا من لطائفه من لطائف ابن جرير ومن بلاغته ومن عدم التفاته إلى أبناء الدنيا هذا أيضا من الأمانة ومن الأمانة أن تأتي إلى العمل في موعدك معاد 8 جاي 10 ليه معاد من 8 ل 2 بزوغ 11 ليه تقول لي ما موريش شغل قاعد اقعد ما هو انت بتاخد فلوس نظير ان احنا حابسينك الوقت ده في مصلحة الامة افتح مصحفك واقرأ يجي لك شغل خلصه ساعد اخوانك يا اخي طالما خلصت شغلك وعندك ساعتين فاضي ما تشتغل مع اخوك وخلص والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه انها معاده 8 يجي لها 10 معاده يمشي 2 يمشي لك 12 هذا ايضا خيانة واوعى تقول لي على قد فلوسهم اتق الله اتق الله اتق الله كذا من الأمانة ألا تستخدم أشياء العمل في مصالحك الشخصية آه سيارة الشغل سيارة الشغل بتاعة الشغل آه تبعتها بالراجل السواق يجيب خضار للمدام هي بتاعتك ولا بتاعت المدام دي بتاعت الأمة دي بتاعت الناس ده الحكومة جايبها لك عشان سعادتك تيجي وتروح مستريح عشان تخلص مصالح العباد بعتها المدام الراجل السواق يجيب خضار للمدام يودي الأولاد المدرسة يجيب الأولاد من النادي خلي عندك دين يا أخي اتق الله في دينك اعلم أنك مسؤول غدا التليفون اللي قدامك ده عمال تكلم فيه مراتك ها عملنا ايه على الغدا ها ملوخية الله بالأرانب برضه ما شاء الله وعملت الطشة يا راجل اتق الله في دينك التليفون ده مش بتاعك مش لمصالحك الشخصية ده لمصالح الشغل لمصالح الأمة والله العظيم ستسأل عن هذا غدا بين يدي الله عز وجل كذلك اهتم بمظهرك مش بالضرورة تلبس غالي لكن بالضرورة تلبس نظيف تبقى ريحتك كويسة تلبس هدوم مكوية نعم كذلك تعامل مع إخوانك بأخلاق الإسلام تعامل مع المرؤوسين اللي هم تحت إيديك بأنك أنت القدوة لهم أنا المدير العام أنا كذا أنا كذا أنا وزير أنا وكيل وزارة أنا أنا ما تتنفخش على العالم لا تنتفش على الخلق ما تبقاش متكبر متعجرف خليك قدوة لهم واعلم أنك مسؤول عنهم غدا لو ظلمت حد منهم أو قدمت واحد ما يستحقش أو ما هو في بعض الموظفين يبقوا كويسين كويسين يوم ياخد شلوت لفوق ها يشتروه في أي مصلحة ولو قطاع خاص بكرسي فيطلع منه عجائب وبلايا خليك قدوة أمام من هو دونك في العمل ولا تتعالى عليهم ولا تقدم ولا تؤخر بهواك لا تقدم ولا تؤخر بهواك بل كافئ وقدم من يك- يجتهد ويبذل ويعطي ولا تقبل من أي أحد غيبة ولا نميمة في بعض الناس كده واحد مدير عام مدير مصنع مدير آه، شركة أي حاجة غاوي يلمع أكر غاوي يتنصت على الناس تلاقي كده في بعض المصالح دايما فيها عصفورة ها أول ما يدخل المدير أو البتاع يخش ها فلان عمل وفلان سوى وفلان قال ويتبسط بيه قوي أنت بتعلم الأمة الخيانة اعلم أن من نقل لك سينقل ع... من نقل لك سينقل عنك لا تفرح بهؤلاء ولا تعطي هؤلاء أذنك واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام وقع أحدهم في واحد من إخوانه أمام أحد الصالحين فقال الشيخ الصالح للنمام يا هذا هل غزوت الفرس؟ قال له لا قال له هل غزوت الروم؟ قال له لا قال له هل غزوت الصين؟ قال له لا قال له وعجبا لك سلم منك الفرس والروم والصين ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم اتق الله وكن قدوة وأنا بقى كموظف وفوقي بقى ناس أعلى مني اوعى تداهن حد اوعى تداهن حد اوعى تنافق حد اوعى تبقى مساح جوخ اوعى تبقى م... تبقى متسلق اوعى تبقى مداهن لا بل انصح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم رواه مسلم وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم في ناس م- مدهنة خش على مديره يقول له ما شاء الله عليك شخبطة سعادتك تخطيط لمستقبل حياتي يا تنهداتك أوامر شلوت من رجليك دفع للأمام يا فندم طول ما انت على الكرسي المدح انت الذكي العبقري النجيب اللي ما حصلتش ما جاش منك اتنين يوم ما يطلعوك بره يبقى انت الغبي الأحمق الكذاب الحرامي اتق الله وانصح للمسلمين ثم تتعامل مع زميلاتك في العمل في إطار العمل المرأة تعمل إذا احتاجت للعمل ملهاش حد يصرف عليها أو احتاج العمل لها محتاجين طبيبة في كل تخصص تعالج نسائنا ومدرسات وكذا وكذا بس بلا بلا اختلاط محرم ينضبط العمل بضوابط الشرع ومعاملتك معاه في إطار العمل وفقط أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته